السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصرنا الحبيبة وفي كل الدول العربية أسأل أن يحفظكم ويبارك فيكم هنشوف سؤال حلقة المر... الحلقة الماضية إن شاء الله يا جماعة ونجاوب مع بعضينا مش عايزين نضيع أي ثانية من الحلقة بتاعتنا اتفضل يا أستاذ طارق يظهر سؤال الحلقة بيقول اللهم ارزقنا النور والحرية اللهم ارزقنا النور والحرية طبعا كنا عايزين نعرب ما تحت خط هنعرب كلمة اللهم هنقول الله منادى مبني على الضم في محل نصب والميم المشددة لا محل من الأعراب عوضا عن ياء أداة النداء بدل ما أقول يا الله قلت اللهم النور مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة طبعا معانا أسماء الفائقين اللي بيطلعوا في لوحة الشرف ومعانا أسماء موجودة معانا بفضل الله ونعمته اتفضل يظهر قدامك أول مجموعة أسماء إسراء السيد من الدقهلية ياسر عصام الدين ولا ثانوي من اسكندرية محمود أحمد من القاهرة علياء خيري شعبان من سوهاج آية أحمد محمد من الإسكندرية أسماء تانية تظهر معانا أروى أحمد من أسيوط نادر محمد عبد الحميد من الدقالية أحمد الويس من سوريا صلى الله ينصرهم ولاء عبد الشافي علي من أسيوط عماد عصام من الإسكندرية وأسماء تانية معانا معانا شيماء من الجيزة وآية محمد عبد القادر القاهرة إسراء عبد الباسط من القاهرة محمد رجب محمد القاهرة أحمد جمعة من المدينة في السعودية مريم محمد الجيزة أمير هشام أولى ثانوي الدقهلية ألاء محمد حسني المنوفية أمنية محمود القاهرة أمير إسماعيل النجار المنصورة أحمد حبكي الواد الجديد ومحمد أبو الخير الدقهلية نادية خالد القاهرة أميرة محمود السعيد الدقهلية خالد عمار الواد الجديد ياسمين عصام الإسكندرية هاجر أبو المعاطي ما قالتش منين مها دياب من الواد الجديد جيهان أحمد من القاهرة ما شاء الله من الإسكندرية إلى الواد الجديد من أول مصر إلى آخرها وفي الدول العربية أسأل الله يحفظ الجميع ويبارك الجميع ما شاء الله ربنا يبارك فيكم يا جماعة طبعا بعض الناس بيقولوا استاذ حضرتك بتقول اسامي انا بقولها بسرعة اهو عشان ما اخدش من وقت الحلقة لكن معروف ان قراءة الاسماء وحضرتك لما اسمك يتقال وبفضل الله ونعمته يسمع في مصر وفي غيرها من الدول العربية من المؤكد ان ده بيثير في نفسك تحفيز على ان تزداد فاللي بيعاتبني بقراءة الاسماء الكثيرة انا ارى ان دي فيها تحفيز بفضل الله لأحبابنا وطلابنا وأنا بقرأها بشكل سريع حتى لا نضيع شيئا من حلقتنا طيب النهاردة يا ترى سؤال ال SMS هيكون ايه قال تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين طبعا هذا وعد رب العالمين وذكرها في كتابه الكريم أن مصر من يدخلوها إن شاء الله آمنين أعرب كلمة آمنين فمن يقول أن مصر بلد الرعب والفزع الله قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين طيب ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا ترى حلقتنا النهاردة هنتكلم عن إيه آه النصوص ونص المساء لسنة ثالثة ثانوي طب طالب أولى وثانيه هيقوم من قدامي لا حضرتك أنت يا طالب أولى وثانيه هتبعت لي رسالة ال SMS بتاعتك تجاوب على سؤال الحلقة تمام وبرضه في نفس الوقت اللي عايز يتصل بينا أنا مطلع لك حاجات من النص هنبدأ نشتغل في النحو معانا فأولى وتانية اللي هيتصل بينا بالتليفون هنبدأ نديله أسئلة نحو إنما تالتة ثانوي بيسمعنا في النص إن شاء الله جميل عشان ما حدش يقوم مش حاسس انها تالتة ثانوي وتقوم أنا عايز الكل قاعد زي ما هو أسأل أن يحفظكم طب يا ترى نص المساء لشاعرنا مين لشاعرنا خليل مطران طيب الشاعر ده يا جماعة التجربة بتاعته حصلت له إيه حصل له فشل في علاقته فشل في علاقته فتبع هذا الفشل إيه مرض جسدي جاله مرض جسدي شوية ضغط بقى على سكر على الكلام ده وبعدين أم بعض الأصدقاء نصحوه قالوا ما تذهب إلى الإسكندرية لتستشفي بهوائها فقال خلاص ماشي أنا هعمل بنصيحة الأصدقاء وأذهب إلى الإسكندرية طبعا خليل مطران هو رائد المدرسة الرومانسية في الأدب العربي لأنه أول من أنشأ هذا الاتجاه الرومانسي أول واحد يتكلم عن الاتجاه الرومانسي في الأدب العربي تمام خاصة بعد ظهور الكلاسيكيين تلاميذ الإحياء والبعث محمود سامي البارودي طبعا طيب خليل مطران يعني ايه اتجاه رومانسي يا أستاذ ده كلام في الأدب بقى يعني اتجاه عاطفي يعني يعبر الشاعر عن ذاته وما يدور فيها بيتكلم عن اللي جواه بيطلع كل شيء جواه يبدأ شاعرنا خليل مطران يعبر عن ذاته ويعبر عن تجربته يعبر عن اللي حصل له يا ترى ايه اللي حصل لخليل مطران قلت لك فشل في علاقه في علاقته فتبع هذا الفشل شيء من الايه من المرض الجسدي فاصدقائه قالوا له ما تيجي تروح اسكندريه تستشفي بواها وطبعا هو لبناني الأصل بس عاش في مصر هنا عندنا تمام فبدأ الراجل يروح اسكندرية ماشي وهو يعلم أن الإسكندرية بالنسبة له غربة ولكن هيذهب ليها لعله يجد الشفاء يتحمل الغربة زي ما بيقولوا بالمثل المصري إلا لمك على المر قال اللي أمر منه هتحمل الغربة من أجل إيه؟ من أجل الشفاء من الأمراض الأخرى يبدأ يتحمل غربته بيقول إيه بقى؟ إني أقمت على التاعلة بالمنى في غربة قالوا تكون دوائي إن يشفي هذا الجسم طيب هوائي ها أيلطف النيران طيب هوائي عبث طوافي في البلاد وعلة في علة من فاي الاستشفاء متفرد بصباباتي متفرد بكآباتي متفرد بعنائي هو كئيب قوي كده ليه معلش النص ده كئيب شوية لأن عاطفة الشاعر هنا الحزن والأسى بيقول إني أقمت توكيد بإن على التعلة بالمنى أي التلهي والتشاغل بالمنى آه في غربة قالوا تكون دوائي في غربة قالوا مين اللي قالوا أصدقائه تكون دوائي أي هذه الغربة تكون دواء لي يبقى لقد عملت بنصيحة الأصدقاء وذهبت إلى الإسكندرية لأستشفي بهوائها لعل الإسكندرية تكون غربة لي آسف تكون دواء لي وأنا أعلم أنها غربة طب غربة هو رايح أيوة طبعا إيه المشكلة هو مش بعض الناس يذهبون إلى الغربة من أجل طلب العلم ومنهم من يذهب إلى الغربة من أجل المال ومن أجل العمل قول لي أيوة هقول لك هو رايح من أجل الشفاء فالغربة تذهب لها برغبتك تمام يبدأ يقول لي أنا رحت هناك وبعدين هو يعلم إن يشفي إن الشرطية تفيد الشك وتؤكد الشك, الشك السابق في قوله قالوا ما هي قالوا دي تفيد الشك ليه ما أنا لما أقول لك والله اسكندرية تعتبر دواء أنت متأكد لا هم اللي قالوا يبقى أنا مش متأكد يبقى هو شاكك إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها هذا الجسم طيب هوائها ومن ضمن الإعرابات عندنا هنعرب كلمة الجسم ونبين نوع الخبر للناس اللي هتتصل بينا بتوع النحو بقى ها إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها أي يلطف النيران طيب هوائي أي يلطف يعني يخفف النيران طيب هوائي طيب حسن وجمال والجمع أطيب طيوب وهواء جمعها أهوية بيقول إن سلمنا أن هواء الإسكندرية يشفي أمراض الجسد فإنه لا يمكن أبدا أن يخفف نيران الأشواق التي في قلبي آه وهنا يسألني سؤال لقد وافق الشاعر في هذا البيت قاعدة علمية أو ليه هي القاعدة العلمية أن النار لا أن الهواء لا يطفئ النار وإنما يزيد من اشتعالها الهواء لا يطفئ النار وإنما يزيد من اشتعالها يبقى هو وافق كده قاعدة علمية تمام البيت الأول يسألني في سؤال تاني يقول هناك فجوة بين توقع الشاعر وبين واقعه كان الشاعر يتوقع في الإسكندرية الشفاء لكن الواقع كان غير ذلك تضاعفت العلل والآلام والهموم عليه هنشوفها في البيت الثالث اللي بيقول لي عبث طوافي في البلاد وعلة في علة من فاي الاستشفاء عبث فساد لا قيمة ولا فائدة تمام طوافية في البلاد وعلة في علة علة مرض والجمع علل وعلة في علة بعلة تربيع يعني تضاعفت العلل عليه وعلة في علة من فاي الاستشفاء الله ده خليل عذرا خليل مطران استطاع أن يحول الغربة إلى منفى أو تحولت عليه لأن طبعا على غير رغبته تحولت عليه الغربة صارت منفى طب إيه الفارق أقول لحضرتك خلي بالك خليل مطران هو رايح بمزاجه في البيت الأولاني لأن كانت اسكندرية بالنسبة له تعتبر إيه غربة عايز شفاء لكن اتفاجئ بأن العلل تضاعفت عليه فخد النتيجة إذا لا قيمة لذهابي إلى البلدان لنيل الشفاء لماذا؟ لأنه ليس هناك شفاء إنما تضاعفت العلل والآلام وصارت الإسكندرية بعد أن ذهبت إليها وهي غربة صارت منفى لا أستطيع البقاء فيه آه اسكندرية بقت منفى خلاص طب وما إيه الفرق ما بين الغربة والمنفى الغربة انت رايحها بمزاجك إنما المنفى انت رايحه غصب عنك ولا قادر تقعد فيه ولا قادر تمشي منه ليه ما هو انت مش قادر تمشي منه عشان انت منفي ولا قادر تقعد فيه عشان مش مستحمل بعدك عن أهلك ولا بعدك عن وطنك طب هو حول اسكندرية من غربة المنفى آه لما ثقلت عليه العلل بقت علة في علة تضاعفت العلل على قلب شاعرنا فبدأ إيه يحس بتقلها فمش قادر يمشي من تقلها ولا قادر يقعد ويستحملها عشان كده حول اسكندرية المنفى بس كان دقيق بصراحة في إيه إنه لما اتكلم عن الغربة عمم لأن ممكن اسكندرية غربة لأي حد أنا قاهري إذا ذهبت إلى الإسكندرية صارت غربة بالنسبة لي لكن المنفى ما تنفعش اسكندرية لأهل مصر تبقى منفى ما ينفعش لا ولذلك لما جه عبر في المنفى خصص بالياء خصص بالياء منفايا ونكمل إن شاء الله بعد فاصل قصير ابقوا معنا السلام عليكم
سنعود إن شاء الله حان الآن موعد أذان العصر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
عدنا بفضل الله بفضل الله
طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا اخواننا وحبايبنا اللي جاوبوا اجابات صحيحه ما شاء الله اخونا علي شرشاب من العراق ربنا يحفظه ويبارك فيه الاخت ام حسن من السعوديه ما شاء الله ودعاء السيد من الشرقيه طبعا وناديه خالد من القاهره واختنا هاله مدرسه الكيمياء من القاهره واسماعيل هاشم من اسيوط وهند عبد الرحمن من اسيوط ارجو من الناس اللي تبعت الاجابات تبعتها في بدايه الحلقه كده يعني على ما توصل ان شاء الله عشان يسهل علينا ونرجو من الناس تبعت الاسم ثلاثي عشان ان شاء الله البريد واللي احنا بعتناه بعتوا اسامينا يتابعوا مع ارقام البريد تمام جزاكم الله خيرا طبعا الاخت اللي فازت المره اللي فاتت سمر محمد امين ما بعتتش اسمها ولا رساله SMS بعنوانها وصندوق البريد نبعت لها كتابنا ان شاء الله اول هديه بتاعت إيه، سيديهات الشيخ مش ناسي بفضل الله ونعمته طيب الشعر بتاعنا بيقول ايه عبث طوافي في البلاد وعلة في علة من فايا لاستشفائي متفرد اه هنا برضو بقى هو حال الشاعر ايه متفرد وحيد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي وحيد في شوق الشديد صباب الشوق تمام ومتفرد بكآبتي حزني ومتفرد بعناء تعبي أنا وحيد في الشوق فلما زاد الشوق حزنت ووحيد في الحزن فلما زاد الحزن تعبت ووحيد في التعب متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي يا ترى إعراب كلمة متفرد دي إيه؟ هنعرف برضو من الناس اللي هتتصل تمام طبعا النحو قلنا لغير طلبة ثالثه ثانوي أو ثالثه ثانوي عايزين يتصلوا بالنحو إن شاء الله طب نشوف الجماليات اللي في الأبيات دول إني أقمت على التعلة بالمنى توكيد بهن والإقامة هنا بينها وبين الغربة طباق لأن محدش بيستقر بالغربة لأن الإقامة توفي- توحي بالاستقرار ومحدش بيستقر بالغربة إني أقمت على التعلة بالمنى في غربة الجمع في المنى يدل على كثرة الآمال الكاذبة في غربة نكرة للتهويل يعني المبالغة وفيها استعارة تصريحية حيث شبه الإسكندرية بالغربة غربة قالوا ده إطناب بالاعتراض أو بالجملة الاعتراضية آه يفيد الشك بيشك في إيه؟ في إن اسكندرية تبقى دواء غربة دوائي تشبيه بليغ حيث شبه الغربة بالدواء في غربة قالوا تكون دوائي إن شرطية تفيد الشك وتؤكد الشك السابق يشفي هذا الجسم طيب استعارة مكنية حيث شبه طيب الهواء بدواء يشفي طيب هوائها وطبعا كلمة هذا الجسم ما حدش فينا يا جماعة تعبيره يدل على اليأس هو حد فينا بيشاور على نفسه يقول ايه هذا الجسم هذا الشخص آه إلا إنسان يائس يبقى الشاعر يائس أي يلطف ده استفهام وطبعا هنا في إيجاز بحذف جواب الشرط بتاع إن الشرطية أي يلطف النيران استفهام غرض النفي وفيها تقديم وتأخير برضه الاهتمام بالمتقدم والقصر وكلمة النيران استعارة تصريحية حيث شبه الأشواق بالنيران أي يلطف النيران طيب هوائي عبث طوافي تشبيه بليغ شبه الطواف بالعبث أصل, أصل الجملة طوافي عبث يبقى ده تقديم وتأخير للقصر في البلاد وعلة في علة تكرار كلمة علة يؤكد مضاعفة العلل والهموم والآلام علة واستشفاء بينهما طباق علة منفى تشبيه للمنفى بالعلة ومنفاي وصبابتي وكآبتي وعنائي الإضافة للياء للتخصيص البيت الرابع في حسن تقسيم وفي حسن ترتيب أي الصبابة تؤدي للكآبة والكآبة تؤدي للعناء طيب في نفس الوقت تكرار متفرد يؤكد الوحدة وفي إيجاز بحذف المبتدا أنا متفرد بصبابتي أنا متفرد بكآبتي وبعدين فصل ودي حلوة حلوة الحتة دي بقى فص- فصل الشاعر ولم يصل بين أجزاء البيت ما قالش متفرد بصبابتي ومتفرد بكآبتي و ليه؟ ليدل على تنوع وتعدد ألوان الشقاء التي لا يربط بينها رابط كل واحدة بيقاسها لوحدها وطبعا زي ما قلنا الإضافة إليها المتكلم تفيد التخصيص صبابة الشعر وكآبته هو وعنائه هو والبيت كله نقدر نقول كناية عن وحدة وانفراد الشاعر تمام؟ طيب الوحيد والمنفرد دوت من خصائص الرومانسية الاتصال بالطبيعة من خصائص الرومانسية الاتصال بالطبيعة فالشاعر بدأ يناجي الطبيعة ويجعلها إنسانا يشعر به ويشكو له يبدأ بما أنه وحيد يبقى كأن البيت الخامس نتيجة لما قبله ويظهر لك الفقرة الثانية شاك إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء ثاو على صخر أصم وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء ينتابها موج كموج مكاره ويفتها كالسقم في أعضائي والبحر خفاق الجوانب ضائق كمدا كصدري ساعة الإمساء تغشى البرية كدرة وكأنها صعدت إلى عيني من أحشائي والأفق معتكر قريح جفنه يغضي على الغمرات والأقذاء الشاعر وحيد لا يجد أحدا من البشر يشكو إليه طب يعمل إيه بقى؟ لما ما يلاقيش حد من البشر يبدأ يتجه إلى الطبيعة طب يروح لمين أول واحد؟ ما مظهر الجمال الرائع في الإسكندرية ومظهر جمالها البحر صلان يحفظ إخواننا في اسكندرية ويرضى عنهم قولوا أمين وكل أهل مصر وكل المؤمنين والمسلمين آمين آه بقول كده البحر جميل هناك ما شاء الله لا قوه الا بالله طبعا بغير- من غير ذنوب ها اهم حاجه طيب فالراجل راح للبحر وقعد على الصخره قدام البحر وبيشتكي له بقى شاكن الى البحر اسم فاعل واسم الفاعل والمفعول وصله المبالغه يفيد التجدد والاستمرار كالمضارع تماما لان هنا يعمل عمل الفعل طيب بيقول شاكن الى البحر بيشتكي له اضطراب خواطري افكاري والمفرد خاطر والبعض بيقول خاطره ماشي بيقول افكاري فيجيبني الفعل الترتيب والسرعة يجيبني البحر يرد عليه برياحي لو جاي الشاعر عايز يعمل ايه قال بما ان انا ماليش حد من البشر اكلمه اشكو اليه همومي خلاص اشتكي للطبيعة بقى تمام فيبدأ يروح للبحر يا بحر انا مضطرب الافكار قال له انا مضطرب زيك الله ما هو بقى طبعا دي الشاعر يرى الطبيعة بنظارة قلبه اه ما هو هيشوف الطبيعة كئيبة زيه تمام فهو بيبص على الطبيعه يا بحر انا مضطرب وانا زيك قال له طب خلاص انا عايز حد ايه اتنفس معه طيب بلاش البحر ثاو مقيم على صخر اصم صلب والجمع صم وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء آه قعدت على الصخرة الصلبة وتمنيت أن لو كان قلبي مثلها لا يشعر بالهموم والآلام آه يا سلام لو قلبي يبقى زيك وطبعا استخدم ليت ليت يا جماعة تفيد التمني والتمني للاستحالة مستحيل يحصل وده الفارق ما بين التمني والرجاء ما بين التمني والرجاء التمني شيء صعب شيء صعب يحصل مستحيل احمد شوقي يقول الا ليت الشباب يعود يوما اشكو له ما فعل المشيب الشباب مش هيرجع الشاعر ده بيقول ليت لي قلبا كهذه الصخره قلبه مش هيبقى زي الصخره مستحيل انما الرجاء ممكن يحصل ولذلك من اخطائنا الشائعه لما اقول لك مع اطيب تمنياتي بالنجاح هو مستحيل النجاح ولا ايه تمام قول لي طب ما انت بتقول معلش ربنا يهدي الحال ما هو الخطا شاع عم وطم زي ما بيقولوا طيب هقول ايه بقى وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء الصلبة فجأة سؤال يجي لي تمنى الشاعر أن يكون قلبه مثل الصخرة لماذا؟ ل- ل- حتى لا يشعر بالهموم والآلام ثم تراجع ليه؟ ده لقى الصخرة ضعيفة زيه ينتابها موج كموج مكاره ويفتها مكاره ما يكرهه الإنسان والمفرد مكره ويفتها يفتتها كالسقم المرض في أعضاء والجمع أسقام ايه ده بقى وجد الصخره ضعيفه زيه تمام فتراجع عن هذه الرغبة وجد الموج ينتابها يتوالى على الصخرة يصيب الصخرة يفتت الصخرة كما يفتت المرض في أعضائه قال خلاص بقى تراجع عن كده الصخرة طب ارجع للبحر تاني هو في البحر لما اشتكى للبحر المرة الأولى حبيبي انت مركز معايا بالله عليك مركز معايا طب ما تبص لجنبك بعد إذنك ها سيبك من أخوك اللي بيلعب خليك معايا هنا علي التلفزيون سنة أيوة كده الله يحفظكم ما تشخطش مش هشخط حاضر الله يبارك فيكم ها هو في الأول لما راح للبحر قال البحر إيه خفاق قال البحر إيه خفاق هنا في البيت ال- ال- الخامس اللي بدأناه شاكن البحر التراب هو مش شاكن البحر التراب بس أنا مضطرب يا بحر قال وأنا زيك راح للصخرة قال لا أنا متألم قالت له إيه وأنا زيك ده المرض ده الموج بيفتتني زي ما المرض بيفتتك أخلص الأبيات دي وأخد الأسماء إن شاء الله يا إسلام طيب وبعدين يجي يرجع للبحر تاني بقى معقولة يرجع للبحر مضطرب زي الأولى بس ولا مضطرب وحزين ومتضايق اه ما هو العاطفه بتزيد ما هو انا لما اجي اقول لواحد بعد اذنك انا عايز اشتكي لك آه انا زيك اوه طب بعد اذنك انت وانا زيك اوه كده تلاقي نفسك ايه طبعا نحن المسلمين لا ملجا لنا من الله الا اليها نحن نشكو الى الله سبحانه وتعالى عز وجل ها معلش بس ده نصوص ده شعر الكلام ده مش من قلوبنا ها احنا بنشرح نصوص ثالثه ثانوي ها فالشاعر بيقول كده بدات عاطفته تزيد بدأ يزداد ها عمال يشت- يشتكي قال والبحر خفاق جالي سؤال في سنة من السنين يقول هو خفاق يعني مضطرب ولا هائج أيهما أقوى أنا عايز أسمع إجابتكم أهو خفاق ولا هائج عايز أسمع إجابة الناس اللي هيتصلوا بينا يقولوا الإجابة ها خفاق الجوانب ضائق ولا هائج الجوانب ضائق والبحر خفاق الجوانب ضائق كمدا حزنا كصدري ساعة الإمساء يقول وجدت البحر قد اضطرب من جوانبه وأخذ أخذ يضيق في عيني آه ضائق كمدا حزنا كصدري ساعة الإمساء زي ما صدري بيضيق ساعة المساء ساعة مجتمع الهموم والآلام البحر يضيق من الآلام والأحزان وعجباني كلمة الجوانب لأن الشيء لما بيضيق بيضيق من الجانبين خفاق الجوانب بدأ يضطرب الجانبين ويبدأ يضيق في عين الشاعر مثل صدره ساعة المساء كده البحر زودها قوي بقى طب وبعدين هروح بقى ايه ابص ورايا كده على المخلوقات تغشى البارية كدرات تغشى يعني تغطي البرية المخلوقات والجمع برايا والكشف في المعجم عنها في براء تغشى البرية كدرة ظلمة وكأنها صعدت إلى عيني من أحشائي آه فنظرت إلى المخلوقات من حولي فوجدتهم تغطيهم ظلمة الحزن كظلمة الحزن الظاهرة على عيني نابعة من قلبي آه ظلم الحزن اللي باين على عيني سبحان ربي سبحان من خلق وصور وجعل العين صفحة للقلب اه ده احنا حتى المصريين كده والعرب والكل يقول له انت زعلان يقول لك لا لا ما فيش حاجة يقول له باين من عينيك اه ما هي العين تظهر ما في القلب تمام تغشى البرية كدرة وكأنها صعدت إلى عيني من أحشائي ما عجبتناش كلمة أحشائي دي يا مطران يا راجل أحشائي ده أسفل البطن كده ليست مبعثا للعاطفة ويمكن الرد ان الراجل قال مجاز مرسل علاقته الكلية يقصد قلبه يعني كده ضاقت به الدنيا على الأرض فبدأ ينظر إلى الأفق وإلى السماء والأفق معتكر قاريح جفنه الأفق اللي هو منتهى مد البصر والجمع آفاق معتكر مظلم قريح جريح جفنه الجمع جفون وأكفان يغضي يغمض على الغمرات الشدائد والمفرد غمرة والأقذاء الشوائب والمفرد قذى يقول لي بصيت للسماء بقى فوجد وهنا يبدأ يرفع عينه للسماء مش هينزلها غير لآخر بيت 19 بصيت للسماء فوجدت الأفق ها قد حزن أظلم لأن الدنيا غروب وبدأ تجرح أجفانه من كثرة البكاء وبعدين وبدأ الأفق يغمض عينيه لا يتحمل الأفق لا آلام مادية ولا معنوية مش قادر يتحمل غمرات شدائد آلام معنوية أقزاء شوائب آلام مادية فالأفق خلاص حتى الأفق طب لماذا يبكي الأفق كأن هذا البيت تقدمة للأبيات الآتية وهي وصف مشهد الغروب يصف الغروب وما فيه وآلام الغروب يا للغروب تمام هنرجع للابيات السابقة بس بعد ما اخد اسماء الناس اللي جاوبت اجابات صحيحة اتفضل يا اسلام اختنا مريم من الجيزة اخونا علي شرشاب ما شاء الله رسالة اخرى اتفضل مين عبد العزيز الكيكي العراق ما شاء الله اللهم احفظ أهل العراق وكل المسلمين من أهل السنة اللهم أمين نعم مي أحمد أسيوط ندى ناجي سلامة من الإسكندرية اهدى عليا يا إسلام الله يحفظك كمال أشرف الشرقية مياد القاهرة أولى ثانوي ما شاء الله ما شاء الله الأخوة إلا بالله اللهم بارك شيماء عبد الباقي الأقصر عبد التواب القاهرة أحمد حبكي الوادي الجديد سارة سالم عادل 6 أكتوبر ما شاء الله أول حاجة تبقى جارتنا اهي نعم محمد عبد الحميد الغربية ما شاء الله اللهم بارك يا رب مين أنوار سوهاج نعم طب نحط مروة عزت جادو المنصورة ولاء عبد الشافي علي أسيوط محمد مهدي القليوبية آلاء عوض حسن أسيوط زينب زينب عزت المنيه وزينب هاشم المنيا ايه المنيا ما شاء الله وزينب محمد ابو العز اسوان مصطفى حسنين مصطفى القاهرة صفي الدين طنطا ما شاء الله شحات لسه كتير عبد الفتاح القليوبية ميسة عبد العليم واحد كاتب مجدد شباب طب احنا عايزين نعرف الاسم ها مها من أسيوط الورق خلص ما شاء الله هبة نشأة سيد أسيوط جزاك الله خيرا ربنا يا رب يحفظك ما شاء الله اللهم بارك يا رب طب احنا نحطهم كده بحالهم بقى عشان هنطبق هناخد وقت طيب آه بنقول يا شباب بيظهر قدام حضرتك النص بتاعنا بيقول ايه بقى بيقول لي يا للغروبي هات الفقره اللي فاتت يا استاذ طارق قبل ما نقول دي نطلع مواطن الجمال اللي فيها طيب بيقول ايه بقى شاكن الى البحر استعاره مكنيه شابه البحر بانسان يشكى اليه اضطراب خواطري ده تقديم وتأخير تمام واضطراب خواطري كناية عن الحيرة والقلق هتسترق أيوة شاكن إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني استعارة مكنية تانية شاب البحر بإنسان يجيبه تمام وهنا شاكن ويجيب بينهما طباق وتعتبر صورة ممتدة لأنه شبه البحر بصورتين مختلفتين شاكن البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجائي ثبتها يا استاذ عشان الطلبة ما شاء الله يركزوا معانا في مواطن الجمال بيقول لي برياح مجاز مرسل علاقته السببية ذكر الرياح وأراد الأمواج والرياح كلمة الهوجاء تدل على شدتها طبعا شاكن وساون أنا قلت إيجاز بحذف المبتدا أنا زي متفرد بالظبط شاكٍ إلى البحر ثاوٍ أنا شاكٍ أنا ثاوٍ الاثنين دول إيجاز بحذف المبتدا ويفيدان التجدد والاستمرار ثاوٍ على صخر وأصم ما بين صخر وأصم مراعاة نظير ليت لي قلبا ليت للتمني أسلوب إنشائي تمني غرضه أن يتمنى الشاعر أن يكون قلبه مثل الصخرة لا يشعر بالهموم والآلام تمام وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء تمام تشبيه للقلب الذي يتمناه بالصخرة ينتابها موج كموج مكاريدة تشبيه للموج موج البحر بموج المكاره وفي تشبيه بليغ اللي هو شبه المكاره بالموج خاء صورة مركبة ويفتها كالسقم تشبيه للموج بالمرض في أعضائي والبحر خفاق صيغة مبالغة اللي سأل أنا سألته السؤال ما حدش جاوب عليه لحد دلوقتي هجاوب أنا وأقول إن كلمة خفاق تدل على الحزن صيغة مبالغة تنبع من الحزن اضطراب من الحزن أما هائج فتنبع من الغضب تنبع من الغضب فلا تتلائم مع الجو النفسي مفيش غضب هنا والبحر خفاق الجوانب ضائق كمدا كصدري ساعة الإمساء تمام وهنا في تشبيه تمثيلي شبه البحر بصدر الشاعر ساعة المساء وبعدين البيت اللي بعده وتغشى البرية قدرة وكأنها صعدت إلى عيني من أحشاء نفس الكلام تشبيه تمثيلي برضه شبه القدرة بتغل- بتغطي الأرض كظلمة الحزن الظاهرة على عيني نابعة من قلبه وبعدين يقول تغشى البرية قدرة استعارة مكنية شبه القدرة بثوب يغطي وفيها تقديم وتأخير لأن القدرة فاعل والبرية مفعول وكأنها صعدت إلى عيني من أحشائي قلنا أحشائي مجاز مرسل علاقته الكلية والأفق معتكر استعارة مكنية شبه الأفق بالماء العاكر قريح جفنه استعارة مكنية شبه الأفق بإنسان له جفن جريح يغضي على الغمرات والأقزاء استعارة مكنية شبه الأفق بإنسان يغمض عينيه والغمرات والأقزاء العطف بينهما يدل على الجمع بين الآلام المادية والمعنوية والجمع فيهما للكثرة والجمع للكثرة تمام؟ طيب هنا رسم الشاعر صورة كلية ايه الصورة الكلية بقى أول مرة ناخدها الصورة الكلية انه يقدر يقول يرسم منظر طبيعي بس بالكلمات فبطلع اجزاء تلك الصوره واطرافها الخطوط الفنيه وان شاء الله ساشرحها بالتفصيل مع شرح التجربه الشعريه باذن الله انا طلبت منا طيب الابيات اللي باقيه ان شاء الله ما استطعنا نحاول نخلص اجزاء كبيره منها باذن الله رب العالمين يقول لي يا للغروب الشاعر بقى بيصرخ يا للغروب وما به من عبرة للمستهان وعبرة للرائي العبرة ال- الدمعة المستهام المشتاق والعبرة العظة للرأي المتأمل بيقول مشهد الغروب تنبع منه الآلام والأحزان والبكاء للمشتاق إلى أحبابه والعظات للمتأمل طب ليه البيت 12 تعليل ال 11 أوليس نزعا النزع الاحتضار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انقطع الاتصال اختنا اسماء المنية وفداء للقاهرة ما شاء الله لقت بالله عاود الاتصال بينا ان شاء الله مرة ثانية ربنا يحفظك طيب نكمل نكمل الشرح بيقول ايه بي... اختنا اسماء السلام عليكم
آه، آه، وعليكم السلام اتفضلي آه، لو سمحتي انا انا لسه داخله ثالثه ثانوي انا واخده آه، وكنت عايزه اتابع مع حضرتك بس انا مش عارفه النص بتاع حضرتك ده ايه و- ثالثه ثانوي ادبي ولا علمي و...
ده تالتة احنا عندنا الادب والعلمي بيدرسوا اللغة العربية واحدة
ايوه ازاي انا عندي كتاب فيه العلمي لوحده والادبي لوحده ليه انت نصوص ازهري واحدة.
ولا ولا عام انا ازهر ازهر مختلف عندنا ده تعليم عام حضرتك اه ده ده نص عند التعليم العام طب هو انتوا ما بتعملوش الازهر ان شاء الله ربنا ييسر ان شاء الله وعدنا لان طلبه طلبوا مننا نحاول نعمل لهم محاضرات حاضر ان شاء الله طب هو النص ده اسمه ايه نص المساء المساء اه ان شاء الله ماشي شكرا عفوا الله يكرمك طيب يجي معانا يا جماعه النص بيقول ايه اوليس نزعا ده تعليل لما قبله اوليس نزعا للنهار وصرعة للشمس احتضار صرع موت للشمس بين مآتم الاضواء ودي الغلطه برضه في كلمه مآتم ليه لان مآتم مجتمع نسائي في الفرح والحزن كان المفروض يقول جنائز الاضواء لان تلائم الجو الايه النفسي الحزين أوليس نزعا يعني الغروب ده مش يعتبر احتضار للنهار وصرع للشمس طبعا نزع وصرع ترادف محسن بديعي ونزع للنهار استعارة مجنية شاب النهار بإنسان ينزع وصرع للشمس استعارة مجنية شاب الشمس بإنسان يسرع بين مآتم الأضواء تشبيه الأضواء بالمآتم مجتمع النساء وهنا يا جماعة أوليس استفهام للتقرير والبيت اللي قبل منه عبرة وعبرة جناس ناقص وبعدين آه، في البيت دوت أوليس نزعا طبعا في صورة ممتدة ومركبة أوليس الغروب نزعا شبه الغروب في تشبيه للغروب شبهه بالنزع مرة وبالصرع مرة أوليس نزعا اسم ليس مستتر تقديره هو يعود على الغروب يبقى الغروب نزعا تشبيه الغروب صرعة تشبيه نزع مع النهار في تناسب لفظ ليه؟ لأن النهار بيمشي بعد الشمس الشمس بتمشي وبعدين النهار بيقعد شوية فلذلك استخدم النزع الاحتضار في بطء شوية إنما الصرع أسرع من النزع تمام يبقى في تناسب لفظي هنا هنا بقى الشاعر ولقد ذكرتك والنهار مودع ولقد ذكرتك وهنا تأثر بقول عنترة عنترة كان بيقول لعبلة إيه ولقد ذكرتك والرماح نواهله وبيض الهند تقطر من دمي طبعا عنترة موقف بتاعه اللي ذكر فيه المحبوب أشد لأنه ذكرها والرماح عمالة تنزل وتسقط في وسط الحرب إنما الشاعر بتاعنا قاعد على البحر بقى ورايق شوية وبتاع فقولوا النهار مودع راحل والقلب بين مهابة ورجاء وما قالش مخافة قال مهابة لأن الهيبة فيها تقدير واحترام أنا عندي ثلاث كلمات الخوف والهيبة والخشية حضرتك تخاف من زميلك اللي زيك خوف عادي الهيبة تهاب أباك والأستاذ يبقى ده خب تقدير واحترام وتخشى الله لأن خب تعظيم تمام وبعدين والقلب بين مهابة ورجاء يبقى في اضطراب كناية على الاضطراب هنا النهار مودع استعارة مكنية شاب نهار بإنسان يودع قال ذكرتك ولم يقل تذكرتك لأن التذكر يدل عن نسيان انه نسي لكن هو ما نسيش ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابة ورجاء بدأت الأفكار تطلع من جواه تظهر قدامه وخواطري تبدو تجاه نواظري كالمكادامية السحاب إزائي آه الخواطر بدأت تطلع قدامه كلمة جريحة كدامية السحاب مثل السحاب الملطخ بدماء الشمس أمامه تمام كدامية السحاب إزائي والغلطة في كلمة إزائي ما أنت قلت تجاه خواطري تبدو تجاه تجاه يعني أمام منين أمام وتبقى أمامي ولينا سؤال تاني جميل جدا عايز الناس تجاوبني على الفيسبوك بقى على ما على صفحة البرامج التعليمية واللغة العربية آه هو قال نواظري ليه هو قال نواظري ليه هو كان عنده نظارة زي حالاتي كده باربع عيون ولا كان الراجل بيبص على الشمس كله بص عليا على طول ما شاء الله تهزر يا استاذ معلش ها يبقى الراجل ايه قال نواظري مش ناظر ولا ناظريه قال نواظر جمع وجاب صيغه منتهى الجموع ليه جاوب عليا بقى على الفيسبوك عشان مش هقول لك انا دلوقتي لازم تجاوب انت عليها ان شاء الله واجاوبك الحلقه القادمه باذن الله رب العالمين طيب وخواطري تبدو تجاه نواظري كلمه جريحه خواطري كلمه استعاره مكنيه خواطري كدمات سحاب تشبيه دمات سحاب استعاره مكنيه ازاي غلطان ما انت قلت جاه هينفع اقول لك اقعد قدام قدامي طب ما انت قلت قدام من شويه يبقى تجاه امام وامامي في الاخر خطا مجلوبه للقافيه والدمع من جفني يسيل كنايه عن غزاره الدموع نعم الدمع من جفني يسيل كنايه عن غزاره الدموع اه يسيل مشعشعا مختلطا بسنة الشعاع الغارب المترائي سنة يعني ضوء بسنة بضوء الشعاع الغارب المترائي برضه غلطان في المترائي ان شعاع الغروب مش مختفي عشان توصفه بالظهور اه الدمع بدأ ينزل من عيني كثير كناية عن غزارة الدموع زي ما قلنا ومن جفني مجاز مرسل يقصد من عيني مختلطا بدأ الدمع يسيل ينزل يختلط بأشعة الغروب الظاهرة قدامه تمام طيب راح رايح للشمس بقى والشمس في شفق يسيل نضاره النضار الذهب الذهب فوق العقيق غلطان هنا العقيق الياقوت ازاي الذهب والياقوت دول مظهران للزينة لا لا يلائمان الجو النفسي اللي هو فيه ويمكن الاعتذار بانه يقصد مجرد اللون طبعا فوق العقيق على زون سودائي الشمس ماشية في لون الشفق الأحمر المنتهي بصفرة كالذهب فوق قمم السحب الحمراء والسحب السوداء نضار نضاره تشبيه بليغ شبه الشفق بالنضار بالذهب وشفق يسيل استعار مكنية شبه الشفق بمان يسيل العقيق استعارة تصحيحية شبه السحب بالياقوت اللون الأحمر على ذرة سوداء الشمس وسوداء طباق زي ما هبة ورجاء طباق تمام وبعدين يقول ايه فمرت خلال غمامتين تحدرا سقوطا وتقطرت كالدمعة الحمراء تشبيه تمثيلي للشمس بالدمعة الحمراء بدأت الشمس تنزل إلى غروبها بهدوء تنزل كالدمعة الحمراء إلى تنزل من عيني إيه اللي خلى الدمعة احمرت مش قال من شوية إن الدمع اختلط بشعاع الغروب وأكبر شعاع في الغروب هو لون الشفق الأحمر فالدمعة احمرت لاختلاطها بالشفق الأحمر تمام فكأن آخر دمعات للكون هنا بقى بدأ الكون يترك البكاء آخر دمعة للكون هذه دموع خيالية قد مزجت بآخر أدموعي دموع حقيقية دموع الشاعر للرثاء للبكاء عليا طب ليه قال آخر دمعة ما قالش أول دمعة أقول لك لأن الشاعر كان يبكي بأول دموعه على أحبابه ولأن الكون كان يبكي بأول دموعه ودموع خيالية زي ما قلنا على الشمس لكن لما الاثنين لقوا الشاعر بيموت طبعا ده موت خيالي والشعراء يتبعوه ملغاوون ها آه لما لقوا الشاعر بيموت قاموا الاثنين معيطين على الشاعر نفسه طبعا دمع للكون استعاره مكنيه شاب الكون بإنسان يبكي قد مزجت بآخر توكيد بقد أدمعي لرثائي تمام وكأنني آنست طبعا هنا أدمعي جمع قلة أخذت عليه لا تلائم برضه ما تنفعش أنت لسه قايل الدمع يسيل ويمكن الاعتذار أنه قال آخر وآخر الدموع يكون قليلا وكأنني آنست أحسست يومي زائلا عمري يقصد عمري زائلا منتهيا فرأيت في المرآة يقصد الطبيعة كيف مسائي كيف نهايتي لماذا قال المرآة المرآة لأنها تدل على انعكاس الصورة كاملة في نفسه وكأنني أنس أنا حسيت أن عمري هيزول ورأيت في مشهد الطبيعة زي ما الشمس انتهت كيف ستكون نهايتي قال أنست يومي زائلا كناع عن اليأس ويومي مجاز مرسل لقطه جزئية يقصد عمري والمرآة ومساء استعارتين تصريحتين شب الطبيعة بالمرآة تدل على انعكاس الصورة وشب نهايته بالمساء بدأ القصيدة بعنوان المساء وختمها بكلمة مسائي لتدل على قسوة التجربة التي بدأت في المساء وكانت نهاية الشاعر في نفس المساء اعذروني للسرعة غصب عني عايز أخلص النص في الحلقة عشان نتجه لشيء تاني ان شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم عندنا اسماء اخرى وعندنا سؤال الحلقه عندنا اسماء تانية يا اسلام ما عندناش اسماء تانية في اسماء تانية اتفضل محمد عبد الباسط الجيزه ساره محمد القاهره فاطمه الحسن عطا كرداسه ياسمين وياسر عصام الإسكندري جهاد محمدين أسيوط بسمة سعيد أطفيح إبراهيم محمود علي الجيزة لبنى أحمد حسين أسوان إيمان خالد الفيوم مريم أحمد قنا فاطمة علي السعودية ما شاء الله آية عبد الفتاح ها أسامة ناجي بس مش كاتب اسم البلد إسلام ملحقش يكتب اسم البلد طيب ما شاء الله واخونا عبد الكريم الكنترول ما شاء الله الله يبارك يا رب ما شاء الله اللهم بارك ربنا يحفظكم ويبارك فيكم طب ناخد سؤال حلقتنا سؤال حلقه اليوم يا استاذ طارق سؤال مهم جدا اه كن ذاكرا لله حين يلهو كل لا اه كن ذاكرا لله قل لا اله الا الله لا اله الا الله حين يلهو كل لا لراس السنه ولا ديل السنه بقى الناس سيلهون اذكر الله حين يلهو الناس آه قالوا أنهلك وفينا الصالحون قال إذا كثر الخبث طب ناخد مين يا ترى ما شاء الله المرة دي كتير قوي ما شاء الله اللهم بارك بسم الله أختنا زينب عزة الدخل من المنيا زينب عزة الدخل من المنيا ما شاء الله دي أختنا الفائزة تبعت وتقول هي في ثالثة ولا في ثانية ثانوي إن شاء الله بأمين ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال كن ذاكرا لله هذه الليلة حين يلهو كل لا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته